يروح بها يروح بنا يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله بعد انقطاع عن كيف وغالبا انقطاعات كيف أطول من انقطاعات فضفضة أقدار وأرزاق ولكن أريد أن إذا كنت في فضفضة أطمئن على قلوبكم وأحوالكم مع الله إذا كنت في فضفضة أطمئن على قلوبكم فأنا في كيف أطمئن على بيوتكم كيف حال بيتك مع الله نعم كيف حال حياتك مع الله انني في كيف اريد ان اطمئن على آه، الزوجه والاولاد على امك وابيك على آه، ديونك وهمومك ومشاكلك آه، كيف واخواتها تعتني بحياتك الايمانيه آه، بظروفها الاجتماعيه لذلك نحن وينبغي أن تكون هذه الوقفة واضحة أنه مر علينا الآن سنة سنة في بناء البيت المسلم بدأنا بالكلام عن الزواج كيف تت... منذ سنة من أول حلقة بعد حج العام الماضي كيف تتزوج وكيف تختار شريكة الحياة وما هي الصفات المطلوبة في المرأة وما هي الصفات المطلوبة في الرجل تكلمنا عن الخطبة والشبكة والعقد والبناء الدخلة وتكلمنا عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة ووصايا للزوج ستين وصية للزوج ثم ذكرنا آه، وصايا للمرأة هذه الليلة الوصايا الوفية للزوجة التقية النصائح الوفية للزوجة التقية أريد أن آه، أستكمل هذه النصائح لننتهي منها ثم ندخل في تربية الأولاد وقلنا أن هذا الكلام كله في سياق بناء أمة الإسلام لأن بناء البيت المسلم هو بناء أمة الإسلام ما الأمة إلا مجموعة من البيوت المجتمع مجموعة من العائلات فلذلك بناء الفرد ثم بناء الأسرة ثم بناء المجتمع بناء البيئة بناء الأمة هذه النصائح التي مرت معنا للرجل لا أدري أيا ترى آتت ثمارها أم ما زلنا بعد نعاني النصائح التي ذكرناها للمرأة المسلمة وقد مر معنا آه، 15 نصيحة 15 نصيحة آه، للأخت المسلمة للمرأة المسلمة 15 نصيحة النصيحة الخامسة عشر لأنني أريد أن أنهي هذه النصائح الليلة 15 اعلمي أنك لست الوحيدة في اهتمامات الرجل له مسؤوليات أخرى فمن الواقعية ألا تطالبيه بذلك اوعي تفكري ان انت الراجل ما وروش غيرك لا ده عنده شغله ولقمة العيش ومشاكلها في زماننا كتير وعنده امه امه وابوه واخواته لهم حقوق عنده اصحابه وظروف الدنيا والجيران عنده ظروف كتير فمش معنى انه بيقول لك انت حياتي انت كل حياتي اوعي تصدقي ده مجامله لطيفه تقبليها بلباقه ولطف لكن ما تضغطيش عليه وما تطالبهش بكده ان ينصب كل اهتمامه بك ارحمي قال سبحانه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و ورحمة مهم قوي ورحمة دي الرحمة في الحياة آه، الزوجية الرحمة في آه، الرحمة الرحمة لذلك من أهم ما تبنى عليه البيوت التسامح ذكرنا في اللقاء الماضي ان احنا بشر ومعرضين للخطأ في اي لحظة وفي اي وقت كلنا بشر وكلنا معرضون ان نخطئ وليس هناك رجل كامل ولا امرأة كاملة فاذا بنت الحياة على التسامح ان احنا نسامح بعض انك مهما كانت الغلطة كبيرة مهما كان الخطأ عظيما مهما كان التقصير والسلبية شديدة إذا أتاك معتذرا سامحيه وأنت أيضا نصيحتي لك سامحها مهما مهما كان الخطأ الله جل جلاله يغفر ويسامح بل ويبدل السيئات حسنات لذلك إذا جاءتك معتذرة تقبل عذرها واحد يحكي لي اخ يعني انه طلب من زوجته حاجه فرفضت وبعد كده جت معتذره ووافقت لا لا لا خلاص انتهينا لا ليه انتهينا ليه ما اعتذرت خلاص انتهينا مش انتهينا لازم يبقى صدورنا واسعه لقبول الاعتذار احنا بشر ولا تطالب الانسان بما لا يطاق كل ابن ادم خطاء كل ابن ادم خطاء آه، 16 لا شك أن لك مطالب ولك مشاكل ولك احتياجات ولك هموم ولك أحلام وطموحات ولكن لكل مقام مقال تخيري الوقت المناسب مش أي وقت ينفع يتقال فيه أي حاجة لا احيانا ما ينفعش انك تكلميه في المشاكل بالعكس ده في اكثر الاحيان المشاكل لها وقت يتكلم فيها والطلبات امتى اطلب عشان كده انا قلت اسمه فن صناعه السعاده صناعه السعاده فن محتاجه تفرغ محتاجه فكر لازم تتسم المرأة العاقلة بفكر بفكر عالي فكر علشان يبقى تفهم امتى تطلب وامتى تؤمر وامتى آه، آه، يعني آه، تشكي وامتى تزعل وامتى تتدلع وامتى تخاصم وامتى آه، كل حاجة لها وقتها تنفع واللي ينفع في وقت ما ينفعش في وقت تاني فالوقت مش كله هزار ولا الوقت كله جد والوقت مش كل وقت ينفع يط- يطلب فيه ولا كل وقت ينفع انها تبقى واخده عليه وتعامله ب... بعفويه لا في اوقات تستوجب الاحترام ان يتعامل باحترام وتوقير حضرتك و... ومن فضلك واوقات آه، في حاجات تانية ينفع كل حاجه الشاهد تخيري الوقت المناسب وزي ما قلت هذا يحتاج الى انك تفكري انك تشغلي عقلك انك انت آه، ازاي تقدري آه، ت- تصنعي زوجك وتصنعي رضاه وت- وتطلبي وتوصلي الى رضاه آه، 17 مهما كان الرجل ضعيفا فإنه لا يحب أن يتلقى من زوجته الأوامر كثير من الأخوات وده آه، الحمد لله رب العالمين مش هنقول ظاهرة وحشة آه، أهو ظاهرة إن كثير في البيوت تجد المرأة تلتزم بالدين وزوجها مش ملتزم قوم صلي ما ينفعش تسأل كده انزل المسجد برضه ما تنفعش كده ما ينفعش ان الراجل ياخد منك اوامر تيجي بطريقه لطيفه انا قلت في البدايه خالص اعترفي انك امراه زوجه دعك من حقوق المراه ومطالب المساواه والكلام ده كله سيبنا من الكلام ده كله في الدين وللرجال عليهن درجه الرجال قوامون على النساء الاسلام بيقول كده الكلام ده بقى يعجب آه، الغربيين او العلمانيين او ما يعجبهمش مش موضوعنا احنا ده ديننا ودي مبادئنا اللي لن نتنازل عنها يعني لسه اخر دلوقتي بيقول لي ان في اخت سمعت اول الحلقه كده انك انت بتقول آه، المساواه ما فيش حاجه اسمها مس... ما قلتش آه، يعني انا بقول الكلمتين اللي انا قلتهم دول فزعلت قالت خلاص راحت محوله حولي هو انت لما حولتي احنا هنغير كلامنا ده دين ده دين هو ده دين وده اعتقاد فلذلك وحتى اي رجل في الدنيا اي رجل في الدنيا اللي عايزه تبقى هي الراجل هي حره لكن لو عايز زوجها يبقى هو الرجل يبقى الرجل لا يقبل اوامر من زوجته ما ينفعش فمهما كان الرجل ضعيفا فانه لا يحب ان يتلقى منك الاوامر آه، 18 اجعلي البيت مملكتك وقومي بكل فنون الإدارة بمهارة انت وزيرة خزانة مدبرة في البيت وانت آه هقول ايه انت وزارة كاملة في البيت كل حاجة انت مسؤول عنها آه، اعتقادك ان دي مسؤوليتك بعض النساء تقول يعني آه، كده انا بعمل كل حاجة هو لازمته ايه في البيت انا عايزك يعجبك كده تتبسطي من كده ان انت قايمه بكل حاجه ده يفرحك نعم هو مطالب ان يقوم بكل شيء وكمان عشان كده انا بقول له انت مسؤول عن كل شيء واقول لك انت مسؤول عن كل شيء كل واحد يبقى مسؤول انا دايما احب اقول للناس اللي شغالين معايا انت مش شغال عندي انت شغال معايا اي حاجه تشوفها عايز تعمل اعملها من غير انا ما اقول مش لازم انا اقول كل حاجه اعمل دي واعمل دي واعمل دي لا ف... فما بالك بقى اذا كانت زوجه مش محتاج انك انت تاخدي اوامر اعملي دي خلي بالك من دي سوي دي لا اعملي من غير ما حد يقول لك ده بيتك مملكتك وكذلك نفس الشيء الزوج انا قلت كتير ان الاخ النهارده اللي بيقول انا عايز اتزوج اخت ملتزمه تعيني على امر ديني وهي تقول انا عايز اتزوج اخ ملتزم يعيني على امر ديني هو مستني تعينه وهو مستني تعينها هي مستنيه يعينها وهو مستني تعينه ويناموا الاثنين ويضيعوا الاثنين لا احنا عايزين كل واحد يتحمل مسؤوليته الكاملة وما ينتظرش من الآخر أي مساعدة 19 الرضا بالقليل هو الوصفة السحرية للسعادة الدائمة الرضا بالقليل قال كلمة حلوة يا سلام الحمد لله جاب هدية بسيطة مرة كل سنة الله أكبر حاجة زي الفل عندنا في البيت سبحان الله العظيم آه، يذكر آه، أحد الأزواج إن زوجته في يوم أرسلت له رسالة أدخلت السعادة على حياته هو في الشغل فوجئ رسالة جاية من زوجته قالت له أنا صحيت الصبح فتحت الثلاجة لقيت في جبنة وفي مربى وفي لبن في مين أسعد مني في الدنيا نفسي أشرب شاي لقيت عندي شاي وعندي لبن قعدت كلت وفطرت وقعدت أدعي لك أنا زوجة سعيدة لأن عندي كل حاجة في بيتي الأمر بسيط جدا يعني بمنتهى البساطة إن عندها جبنة وحلاوة طحينية ومربى في الثلاجة سعيدة جدا الكلام ده أسعد الزوج يقول كده تبعت له هو يخبر ايضا انا فتحت الدولاب لقيت عندي انواع اكثر من حاجه اغير فيها فجزاك الله خيرا الكلام الجميل ده بيخلي الزوج يتفانى اكثر في العطاء وهي كده الرضا بيجلب السعاده لذلك يعني كان برضو في اخت النهارده تقول انا حزينه ومكتئبه فقلت لها طب آه، قولي لي تقدري تعددي لي ايه النعم اللي ربنا اداها لك وغيرك يشتهيها ومحروم منها فلما ذكرت النعم اللي عندها وغيرها اللي زيها في فئتها ها في فئتها مش عنده النعم دي ومحروم منها وهي ويشتهيها وهيموت عليها ده كان سبب لدخول السعاده على قلبها لذلك الرضا بالقليل وصفة سحرية للسعادة انك ترضي وترضي بأي حاجة عندك طالما فيه الحمد لله وانت احسن من غيرك ودايما يبقى ال- الزيادة دي آه، جاية طالما انك انت راضية عشرين لا تستثيري غيرته فتهدمي الثقة بينكما أحيانا بيضحكوا على النساء ويقولوا لهم إن المشاكل الزوجية دي ال- هي ال- ال- التوابل بتاع الحياة الفلفل والشطة لازم كل شوية تعملي له مشكلة عشان أحيانا بتتصرف المرأة بغباء تحسد عليه انها عايزه تستثير غيرته تقول له ده حد قال لي انت كذا يعني ب- ب- بطريقه فجه برضو ما, ما ينفعش تتقال حتى انا مكسوف اقول حاجه من النماذج اللي بتتقال فلذلك بقول اوعي تفع- تعملي كده يعني انا قلت للرجل اوعى تقول لزوجتك انت بتبص لابن عمك كده ليه ممكن تكون ولا خطر ببالها تبص عليه بس كلمتك دي تلفت نظرها تخليها تبص له فكذلك نفس الشيء لما ترجعوا البيت تقولي له انت كان باين عليك النهارده ان انت معجب باختي قوي يبدا فعلا ياخد باله من اختك فلانه زوجة فلان كانت اه، ايه ايه يا عم مستظرفها يعني الكلام ده ممكن فعلا يبني مشاكل مش موجوده اصلا وإنما إذا أردت أنك أنت تستثيري غيرته زيديه حبا زيديه شغلا اشغليه كثير من الأزواج اللي بيخطئوا المعاناة اللي بنعاني منها اليومين دول آه، المعاناة اللي بنعاني منها اليومين دول آه، آه، ان الأزواج مهتمين بالدش ومهتمين بالنت وعمالين يتفرجوا على الحاجات الوحشة بقول انت اللي سايباه اشغليه اتعبيه في الجانب ده انا طول رنات واتصالات عشان ما حدش يعمل كده غيرك ولو حد عمل غيرك كده يبقى هو شبعان وعينه مليانه ف مش تستثيري غيرته ان انت تشغليه بغيرك فاحذري ايضا مواقف الشبهه والتهمه والفتنه والشك والريبه انك تبقي بتتكلمي في التليفون واول ما يفتح الباب تروح حتى سماعه قد تكوني بتكلمي امك اختك في حاجه عاديه جدا لكن الوضع ده كنت بتكلمي مين ويفتح ويشوف ال- الرقم ويطلب او ما يعملش كده بس زرعت في نفسه حاجه آه 21 تجنبي احداث المشاكل اثناء الاكل وقبل النوم الوقتين دول مفيش داعي للمشاكل فيهم اثناء الاكل خليه ياكل هو احنا بنشوفه غير ساعه الاكل لا معلش خليه ياكل وبعد الاكل ادينا خمس دقايق لا مش فاضي طيب قبل ما ناكل لا ما ينفعش بعد الاكل قبل النوم ما ينفعش برضو الكلام سيبيه ينام نوم هادئ لان قبل النوم هيفضل يتقلب ويفكر والشيطان يعمل معاه آه كونسولته ويقرروا هو والشيطان قرارات غلط فلذلك خليكي بعيد عن وقت الاكل وقبل النوم آه عايز اقول للمراه الملتزمه للاخت الملتزمه النقاب والإسدال والسواد خارج البيت للزوج شأن آخر الإسدال الأسود والنقاب وال والتفل ده بره البيت للشارع للناس أما في البيت وللزوج الموضوع مختلف ابعدي بقى عن الاسود وابعدي عن ال ال ال ال ال التغطي مش عارف اقولها ازاي بس الزوج له شأن اخر احنا عشان كده انا بقول دايما للمحجبه اللي بت... كثير من النساء تقول انا البس كده ابقى خيمه يا بنتي خيمه ديك الشارع للشارع اللي هو بتقضي فيه اوقات محدوده اما في البيت فدايما النساء ال- الفضليات المحصنات اللي الناس بتلبسه في الشارع هم بيلبسوه في البيت لازواجهم هو ده عايشين في البيت هي هو ده مكان لبس الزينه لان الاخرى بتتزين للشارع وتبقى في البيت لفه شعرها أ- العكس بقى مع الملتزمه هي لفه شعرها في الشارع لكن في البيت زوجة زوجة لزوج آه تعلمي كيف تترجمين عبارات زوجك احمليه على أحسن الاحتمالات اتعلمي ازاي تترجمي كلام زوجك عايز اقول ان الازواج او كنت بكتب النهارده في السيره ان لم يعرف آه، تعرف الحياه تفاوتا في شيء كما التفاوت في اقدار البشر التفاوت في اقدار البشر تجد ناس بيتكلم ما بيبطلش كلام استاذ كلام واحد تاني عيي ما بيقولش كلمتين على بعض تجد انسان زي ما بقول كده زي النجوم في الافلاك الزاهره وتجد آخر لا يساوي بعرة فبيقول إن اختلاف ال- الرجال ده والنساء كمان كده ع- بنفس الطريقة إن ممكن الزوج يكون ما بيعرفش يعبر بيقول كلام وعندنا علماء المصطلح يقولوا قد يكون اللفظ موحشا وكله ود زي ايه ده, ده علماء المصطلح الحديث زي ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ثكلتك امك يا معاذ ثكلتك امك معناها الحرفي يعني يا رب تموت وامك تبقى ساكله ده المعنى الحرفي ده لكن مش قصده كده اللفظ موحش اهو لكن كل ود ثكلتك امك يا معاذ كلمة فيها ود مش مقصود بها معناها الحرفي تربت يداك يعني التصقتا بالتراب يعني زي خبت وخسرت كده ده معناها الحرفي لكن الحقيقة مش مش المقصود بيها كده تربت يداك فالشاهد ايه آه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول للسيدة عائشة يا حميراء لو ان ابن القيم بيقول كل الاحاديث اللي بدأت يا حمي- بيا حميراء ضعيفة لكن ثبت ان في بعضها صحيح حميراء مش مقصود بيها آه، يعني آه، حاجة وحشة وانما يا حمرا يعني ان بياضها محمر آه، آه، وصف جميل بس اقول لك كده قد يكون اللفظ موحش وكله ود ممكن واحد يقول لزوجته يا زفته وهو قصده يا حبيبتي ما مش مش م- مش يعني وهكذا عايز اقول لك ايه ترجمي عبارات زوجك ترجميها واحمليها على احسن المحامل اه ما تقعديش تقولي اه قصده اه قصده لا لا لا لا لا ده هو قصده خير ده بيحبني لا لا لا ده ده هو عمره ما يغلط فيه لا ده هو اخلاقياته اعلى من كده بكتير ده الكلام ده ما يخطرش على باله احسني بيه الظن ترجمي تعلمي كيف تترجمين عبارات زوجك آه، احيانا وده برضو بقوله للزوج آه، افهم زوجتك افهمها ال- القضيه في ايه ان احيانا مثلا زوجتك انت تطلب منها حاجه تقول لك مش دلوقتي وهي قصدها اه دلوقتي بس مح- محتاجه خبره الحياه وخبره التعامل زي ما قلت لك كده الحياه الزوجيه محتاجه فن محتاج ان احنا نفكر له ونتعلمه نتعلم الحياه نفسها ازاي نعيشها آه تعلمي كيف تترجمين عبارات زوجك احسني به الظن 24 هديه بسيطه مفاجاه لطيفه تغيير بسيط يدخل السرور على البيت هديه بسيطه جدا آه، مفاجاه ايا كانت هذه المفاجاه آه، اعمل حاجه تغير رتابه الحياه اعملي حاجه اعملي حاجه تغير شكل البيت تغير طريقه ال- الاكل تغير اعملي مفاجأة 25 اطلبي نصيحته ومشورته واستمعي له باهتمام مش عارف ليه دايما الازواج والزوجات تلاقيه يشور كل الناس الا مراته تلاقيه بيستشير زميلته في العمل ويستشير اخته ويستشير مرات اخوه طب ما زوجتك اولى نفس الشيء بنقوله للزوجة شوريه اسأليه حسسيه انه راجل مهم ان افكاره خطيرة ان دماغه عالية قوي ان هو بيفهم في كل حاجة فهميه ان هو آه، مثل اعلى في حياتك 26 اظهري الاحترام والتوقير له امام الناس والاولاد والاقارب للتدليل ورفع الكلفة وقت آخر 27 لا تسخري منه ولا تنقلي له استهزاء الآخرين به ولا تقللي من أهميته إذا سخر أحد منه فلا تشاركيهم الضحك وإنما بيني الغضب لزوجك حتى لو كان الكلام يضحك 28 أوقات المرض والسفر والمشاكل المفاجئة والخوف الطارئ من أهم الأوقات التي يحتاج فيها الإنسان إلى من يقف بجانبه ثم يظل تأثيرها عميقا بعد ذلك تاني تاني طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوقات السفر أوقات المرض والسفر أوقات المرض والسفر والمشاكل المفاجئة والخوف الطارئ الهموم من أهم الأوقات التي يحتاج فيها زوجك أن يراك بجانبه زوجة لا أنسى أبدا موقف السيدة خديجة رضي الله عنها أمنا لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني غطته وزملته ولم تسأله لما أفاق بعد ما دفي وراحت الرعشة قال كلمتين والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة قال لها والله أنا خفت خفت على نفسي ما قلتلوش ليه ايه اللي حصل عايز اقول ايه آه كنت في آه، سفر وحصلت كربة صغيرة كده فاتصلت بزوجتي بقول لها ادعي لي ف بعتت لي رساله او بتقول ايه بس ايه يلا صلي ركعتين كده وتوجه الى الله وابتهل واستغفر واظهر ال... لا انا مش عايز زوجتي دلوقتي تعمل لي فيها بنت تيميه مش موقف زوجه ده انا عايز زوجتي دلوقتي تقول لي ايه هتفرج ان شاء الله فهمتوني اه في فرق بين الزوجه وبين الشيخ وبين الصديق وبين العالم لما اكلم زوجتي اقول لها انا تعبان يبقى انا منتظر من زوجتي حاجه بتاعت الزوجه مش موقف الشيخ ده فاهميني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال احيانا زي ما قلت كده قلت قلت بلاش تبقي وكيل نيابه بيقول لها لقد خشيت على نفسي انا متوقع ان انت آه لو لو زوجك قال لك كده ليه في ايه إيه؟ أوه، احكي لي أوه، قول لي قول لي ايه اللي حصل انا لما احس ان حد يقول لي كده ايه في ايه ايه اللي حصل ده عايزه تسمع حكاوي عايزه تسمع قصص ده مش آه، م- مش زوجه انا مش عايز مش عايز حد يسمع القصه انا محتاج في الوقت ده حنان محتاج آه، ود محتاج آه، تثبيت محتاج آه، تبشير هو ده انك تفهمي زوجك في الوقت ده عايز ايه محتاج ايه في وقت المرض سبحان الله العظيم بعد ما ربنا اكرمنا ورجعنا من الحج آه، وربنا اكرمنا ب- بشويه تعب كده حمى شديده وقت المرض بيبقى الانسان في غايه الضعف ومش محتاج يعني او مش ما عندوش استعداد ما ينفعش ان حد يحسسه بضعفه محتاج حد يقول له لا لا لا لا ده انت كويس ده زي الفل ايه, إيه في ايه لا لا لا لا ده عشان كده فعلا انا اتعلمت في المرضى دي آه، غير ال- غير ال- ال- حياتي كلها آه، فعلا حسيت بالمرضى ان احنا كثيرا ما بنبقاش فاهمين نفسيه المريض المريض احيانا بيبقى محتاج حد يتكلم معاه واحيانا مش محتاج حد يتكلم واحيانا محتاج حد قاعد قاعد جنبي واحيانا محتاج تقفله الباب مش عايز يشوف حد وكل ده مش محتاج مناقشه روح دلوقتي روح دلوقتي فتح الكلام نتكلم سكت نسكت كل احيانا بعض المرضى محتاج انك انت تتحايل عليه عشان ياكل وبعض المرضى لا بيزهق من المحايله مش هاكل يا مش هاكل خلاص محتاجين نفهم نفسيه المريض انت زوجه وهنا في المواقف دي يبان دورك اللي هيفضل طول عمره محفور في ذهن الزوج بيفضل تأثيرها العميق مدة طويلة جدا أثناء المرض أثناء السفر أثناء الحزن أثناء الهموم والمشاكل أثناء الخطر لما يلاقي زوجته جنبيه زوجة مش الشيخ الناصح ولا آه، صاحب الخبرة ولا المحقق ال- ولا الآمر الناهي ولا ال- القائد لا لا ده الزوجة محتاج في الوقت ده الزوجة والزوجة بس الزوجة فقط اللي هي بتديله الأمان آه 29 الحرص على البيت على الراحة في البيت والعناية بالطعام والاهتمام بمظهر الزوج عند الخروج من أولويات الرجال ليحبوا زوجاتهم تاني طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على الراحة في البيت الراجل لما يوصل البيت عايز البيت يلاقي في البيت راحته يلاقي الراحة كلها في بيته زي ما بقول كده ان كثيرا ما تتهم الزوجة الزوج تقول له ايه هو البيت ده فندق للنوم والاكل بس احنا عايزين نقول للزوجة اعملي له البيت فندق اعملي له البيت فندق يبقى راحته كلها في البيت هيحب البيت مش هيبقى فندق بقى هيبقى ساعتها قصر السعاده الراحه انه في بيته ي- يدخل غرفه نومه يحس ان يعني سبحان الله العظيم يقول الحمد لله الراحه ي- يدخل حمامه الراحه وهو الواحد لو ما ارتاحش في بيته يرتاح فين الله يكرمه الشيخ ياسين الواحد لما يزعل يروح عند ابوه ف هروح عند ابويا هروح لامي ارتاح يعني عايز ارتاح في بيتي فالراحه الراحه النوم الراحه الاسترخاء واخذ ال- ق- قسط الحريه الانطلاق في البيت الراحه في البيت والعنايه بالطعام يا جماعه لازم نفهم ان زمان كان يقولوا ايه النفس النفس في الاكل مش شرط يبقى الاكل بيعجب كل الناس ولا اصناف مبهره ولا رصه رهيبه على ال- السفره لكن النفس او اظهار العنايه بالاكل اظهار العنايه بطعامه طب كل دي طب دوق دي طب عشان خاطري خد دي طب معلش دي كمان العناية بده والاهتمام ده الاهتمام بالزوج بمسألة آه، راحته ومسألة أكله ثلاثة مظهره وهو خارج خليكي واقفة وراه انت شايفاه انت مرايته بنشوفها في ال في في, في الافلام كنا ولا اه اللي بت- بتعمل له جرافات وت- لا انت اكتر من كده ازاي جلابيته ونصاعة بياضها ازاي آه مش عايز اقول تفاصيل صراحة آه شكلها مش بتاعتي لكن العناية بمظهر الزوج والأولاد يعبر عن شخصية الزوجة عن شخصية الزوجة نفسها فالحرص على الراحة في البيت والعناية بالطعام ومظهر الزوج عند الخروج من أولويات الرجال ليحبوا زوجاتهم عشرين دي الأخيرة أو ثلاثين ودي النصيحة الأخيرة أظهري الاهتمام به والامتنان له والحرص عليه قولي له شكرا قولي له شكرا يعني آه، احيانا يحتاج يحتاج الزوج عشان يزيد من بذله للزوجه انه يحس ان اللي بيعمله ده باين عليها اه يعني الحمد لله رب العالمين زي ما أقول كده تقول له جزاك الله خيرا على الوقت اللي قضيته معايا جزاك الله خيرا على الشقه الجميله اللي انت جبتها لنا دي بعد 20 سنه ساكنه في الشقه بتقول له جزاك اه ما يجراش حاجه ليه لا قولي له شكرا ال- الفقره الاخيره في سياق آه، نصائح آه، الزوجين التعامل مع المشاكل عايزين نقول ان الحياه لا تخلو من مشاكل هي الدنيا كده فيها مشاكل مشاكل كتير واللي بيظن ان في حد عايش في الدنيا دي بدون مشاكل يبقى واهب الحياة فيها مشاكل و... ولازم لازم يبقى في مشاكل فلما تحصل مشاكل نعمل ايه نمرة واحد لا تبادليه غضبا بغضب ابتسمي في وجهه دائما بقول كتير لما زوجك ي- يتنرفز يشد يزعل يكشر يتلوي يغضب يخاصم يهجر ما تقابليش ده طيب انسى وانا هنسى لا ما ينفع مش بين زوجه وزو- زوج وزوجه ده ده هنلعب بقى زوج وزوجه قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود العقود على زوجها التي إذا غضب منها زوجها وضعت كفه بين كفيها وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى الرسول بيعلمك الحنية أهو صلى الله عليه وسلم تقول له لا ي... مش ممكن يجي لي نوم وانت زعلان طب انام ازاي ودي حقيقة ازاي يجي لها نوم والذي في السماء غضبان عليها سبحانه وتعالى والملائكة تلعنها مش ممكن مستحيل لابد ان ترضيه حتى لو كان هو غلطان وبعد كده ننعت بنقول له على فكرة انت كنت غلطان بس انا مسامحك احنا قلنا ان ي- تنبني اخلاق ان تنبني اخلاق البيت على المسامحه مهما غلطت سامحها مهما غلط سامحيه ونعلم اولادنا ونربيهم على كده على خلق المسامحة اثنين شعرت معاوية أثناء المشاكل مهم جدا شعرت معاوية عارفين شعرت معاوية؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت إذا شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها عايزين نتعلم شعرة معاوية إن ما تشديش قصاد الشد لما يشد ارخي انت طاطي انت تنازلي انت مش هيجرى حاجة مش هتخسري حاجة بالعكس ده هيحفظها جميل ثلاثة أثناء الخلافات تذكري دائما أنه ليس عدوك ده مش عدوك ده زوجك اثناء المشاكل تفاجئ انهم بيتعاملوا كانهم اعداء حرب غلط اثناء المشاكل خلي بالك عايز اقول لك احيانا اثناء المشاكل تحصل اخطاء هي دي المشاكل كنا بنقول في مدرسه الحياه لا تغلق الباب تماما إن الذي آه، آه، لا يسامح يحطم الجسور التي بينه وبين الناس التي سيحتاج يوما أن يسير عليها آه عايزين نقول إن أثناء الخلافات مش اوعي اوعي تقولي كل حاجة تهدمي صورته قدام الناس لانكم هترجعوا لبعض اثناء المشاكل بقول كده تذكري ان زوجك الحياه ما انتهتش تذكر ان دي زوجتك اذا صغرتها قدام الناس ورجعتوا لبعض الناس هتشوفها صغيره وبالتالي هتبقى انت صغير آه، اربعه ثلاثه اثناء الخلافات تذكري دائما انه ليس عدوا لك لا تغلقي الباب تماما دعي فرصة للاعتذار أو الرجوع أو المصالحة أربعة قد يكون تأجيل المصارحة إلى وقت آخر أنفع للمصالحة دايما عملوا لنا مشاكل بكلمة إيه الصراحة راحة والمواجهة أحسن الحلول والدرس اللي بيوجعك اخلعه وارتاح لا لا لا لا لا لا في الحياة الزوجية مفيش حلول صارمة بالطريقة دي وإنما يبقى في حلول مرنة ربنا قال في حقوقه وأمر أهلك بالصلاة وإيه واصطبر عليها واصطبر عليها وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وكانت المرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تهجره اليوم تخصمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتهجره إحداهن إلى الليل الشاهد إيه اللي أنا عايز أقوله إن يعني تأجيل قد يكون تأجيل المصارحة يعني وإحنا بنصالح آه يعني مش لازم العتاب يبقى الحاد اللي, اللي أقول فيه كل الغلط وأخد فيه كل حقوقي وأصمم قولي أنا غلطانة قولي أنا غلطانة وأنا سامحك ليه ليه أجلها لحد هي ما تقولها براحتها وتعترف بيها لما تشوف حسن خلقك قد يكون تأجيل المصارحة إلى وقت آخر أنفع للمصالحة خمسة إذا أردت الانتقاد فقدمي الثناء وإذا أردت ذكر العيوب فلا تنسي الحسنات ستة المشاكل وقود الشيطان الشيطان يلعب دوره الأكبر أثناء المشاكل هي فرصة للشيطان لخراب البيت قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الشيطان كل صباح ينصب عرشه على الماء ويج ويرسل سراياه فأشدهم فتنة أقربهم منه مجلسا آخر النهار بيستقبلهم تعال أنت عملت إيه وأنت عملت إيه وأنت عملت إيه اللي يقول له ما زلت به حتى طلقها يقول له أنت أنت هو أنت فالشيطان هدفه أنك تطلقي هدفه أنك تطلق زوجتك أنك تخرب البيت أنك تشرد العيال لذلك في البداية استعيذ بالله من الشيطان الرجيم قولوا أول حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزي ما قلت لكم قبل كده إن احنا أحيانا بندلعها نقول إيه اللهم اخزيك يا شوشو اللهم اخزيك يا شيطان يعني كده يعني على أساس نخرج من الجو ده من جو المشاكل ابتعدي عن الصراخ هو يقول لا طب وطي صوتك شويه انا صوتي عالي احيانا كده طب ما تحلفيش والله العظيم هو انا بقول لك احلفي ما تحلفيش تقول طب طب اقسم بالله العظيم بقى ساعتها مفيش حد في دماغه عايزين نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تهدى الامور آه، ابتعدي عن الصراخ والصياح والبكاء والعويل تذكري ما استقصى كريم حقه قط الإنسان الكريم زوجا أو زوجة ما ياخدش كل حقوقه يسيب شوية من حقوقه كرما سبعة شيء من الحنان على النار في البيت يطفئ وقود الخلافات شوية حنان حنية شوية تلطف شش. كل شيء ينتهي كل شيء ينتهي ثمانية نصيحة من مجرب إذا بدأ بالصياح فالزم الصمت الرهيب النصيحة دي للرجل وللمرأة أول ما تشوفها بتصرخ اسكت انت والابتسامة الصفراء واقعد كده هادي خالص ايوه انت عايز تجنني ايوه ما انا عارفاك انت وانت زا ولا الله يرحمها أبلة حبيبة كانت زمان نظره في المدرسه اللي انا كنت شغال فيها كانت تقول لما زوجها كان يزعق الله يرحمه كانت تروح تبص هي من الشباك عشان تقول ايه تقول ايه هو تقول للناس السلام عليكم ازيك عامله ايه اخباركم ايه وهو بيزعق جوه بيزعق لبناته بقى بيزعق لنفسه بيزعق لعياله انا ماليش دعوه هكذا ما هو يزعق خليكي انت هاديه اما هي تزعق خليك انت هادي ما ما ما- هنصوت قصاد بعض يبقى هنغلط احنا الاثنين تسعة تناسي المشاكل القديمة ولا تجعليها سلاحا لكسب المعارك الجديدة احيانا المرأة مخزنة اه ما هو انت بتاع مش انت اللي عملت اه ما هو قعدتك ولا تشتريها وانت طول عمرك كده هو انا عمري شفت معاك يوم احكي عليه الكلمه ال- القديمه الجديده دي قا- صدق رسول الله هو ساعتها الواحد يقول ايه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تصدقنا فاني اريتكن اكثر اهل النار تكفرن قال بالله قال لا يكفرن العشير إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت لم أر منك خيرا قط الخلق النسائي ده ما زال موجود وأحيانا بنتمازح بيه يعني ساعة ما تقول اه آه، صدق رسول الله تقول لي اه ما الرسول لو كان اي صلى الله عليه وسلم كان قال فيكم حديث انتوا كمان احيانا بيبقى عند الرجل مثل هذا الخلق احيانا بيتبنى الرجل مثل هذا الخلق ان هو برضه يقول انا أنا طول عمرك كده طول عمرك ساعة المشاكل تتخلي عني طول عمرك احوى وقت ما اكون محتاجك ما الاقيش طول عمرك وهي طول عمرها مسكينه قاعده جنبيه وتحت رجليه وشايلاه شيل لكن انتقل له الخلق النسائي ده احيانا بتبقى البلاوي السوداء سببها هذه ال- المبادلات الرجاليه النسائيه الشاهد ايه ان انسي المشاكل القديمه ما تخليش المشاكل القديمه دايما قدام عينيكي ومقطعه زي مدني بيعمل قطوف ولا بيعملوا اسمها ايه آه، حته من اسمها ايه قبسات اه حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا ويلزقها جنب بعض واقعد انا كده اتفرج الاقي حته لابس عبايه وحته لابس طاقيه وحته لابس عمامه ايه, إيه يا ابني اللي انتوا بتعملوه ده فهي برضو بتعمل كده تلزق حتت من بعضها بتاع المشاكل كلها اه وت- وهي مرصوصه عندها وشايلاها في دماغها لا انسي انسي دايما اقول ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء لما نكون عايشين في صفاء انسي كل المشاكل والهموم تمام عشرة وهي الأخيرة وبها نختم والسلام ليس عيبا أن تعتذري وهذا لا ينقص قدرك حتى ولو كان هو المخطئ وليس عيبا أن تتراجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى غيرها أتقى لله منها فليحنث وليكفر عن يمينه سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم الرسول قال واحد يتحلف والله العظيم ما انا مديكي فلوس تاني وبعدين لقى فيها ليه كده التعدي ده كفر عن يمينك صوم ثلاث ايام او اطعم 10 مساكين اطعم 10 مساكين فان لم تستطع صوم ثلاث ايام واديها فلوس اذا كان في قسم بالله قال لك احنث الرسول قال احنث تيجي انت في حاجات هايفه مش عايز تتراجع او انت مش عايز تتراجعي ليه التراجع والاعتراف بالخطا والاعتذار و هذه الامور بت... ب- إيه- إيه- خليك مرن وخليكي سهله نصيحتي في النهايه وكده نكون انتهينا من نصائح للزوج والزوجه وابتداء من الحلقه القادمه باذن الله تعالى نبدا في قصه الاولاد اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين لكن النصيحه العامه نريد البيت يكون قريب من الله إذا دبر الله لكما الأمور فستكونون من أسعد الناس زيدوا من الطاعات في البيوت وزيدوا من اللين خليك راجل طيب وانتي خليكي إنسانة طيبة تعيش الحياة الطيبة قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا اللهم اصلح رجال المسلمين ونساء المسلم والنساء المسلمات اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة اللهم أبعد عنهم الهموم والمشاكل اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات كيد شياطين الإنس والجن نسألك اللهم العافية تمام العافية ودوام العافية اللهم ارزقنا الحياة الطيبة اللهم ارزقنا السعادة القلبية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تروح بها